جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليا حاجة مضطر فيها وفين زي ما رمشك خد لياليا حاجة مضطر فيها وفين وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليا وحكم القمر فيها وفيها زي ما رمشك خد لياليا وحكم القمر فيها وفيها وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عزي عذابي بحبك عارف ليك من غيرك عارف ليك من غير ليك من غير ليك آه يا حبيبي بحبك جالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني جالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عينيك يا حبيبي غريب بحر عينيك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني قالي زماني رماني رماني بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غريب بحر عليك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني تهت وتاهت دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي وتهت وتاهي دنيتي مني آه، دنيتي مني بين أفراحي وبين لا لا دنيتنا لا دنيتي غنوة لا لا دنيتنا لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي غنوة لا لا دنيتنا لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حسسها حاجة لابسها حاجة حاسسها لابسها شايفها لكن وأنا أوصاف وأنا أوصاف وأنا أوصاف توصفك واحلم لو غمضت عينيا احلام حلوه كتير ورديه في عيون وبدور وجمال بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في عيون وبدور وجمال بتطير بيا فوق لياليا بتطير بيا فوق فوق لياليا أما بشوفك ألقاك أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك ألقاك أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوف ألقاك أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صغرت الدنيا ورمشة حضر السحر والنام حضر السحر والنام حضر السحر والنام أما بشوفك ألقاك أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوف ألقاك أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي دي صدرت الدنيا ورمشك حضر السحر ونام ورمشك حضر السحر ونام ونام رمشك حضر السحر ونام وده ليك يا طرب يجرى للي جرى وده ليك يا طرب يجرى للي جرى وده ليك يا طرب يجرى للي جرى وده ليك يا طرب يجرى للي جرى وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحالي وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جي- جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشة خلتني حكموا قمر فيها وفيها زي ما رمشة خلتني حكموا قمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه ليه حبيبي بحبك حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه جنينك قمري أشعرك بيه جنينك قمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هنا تنهيدك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرح أتمكني وتمكني وتمكني تقول يا فرح أتمكني وتمكني وتمكني ده المبتلي بالحب مهما تمنى مهما تمنى برضه برضه حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه بجنينك قمري أشعرك بيه بجنينك قمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرح أتمكن وتمكني وتمكني تقول يا فرح أتمكني وتمكني وتمكني ده المبتلي بالحب مهما كان مهما كان برضه برضه مبتلي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك ليلي جنينك قمري أشعرك بيه إيدك أمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرح أتمكن وتمكني وتمكني تقول يا فرح أتمكني وتمكني وتمكني ده المبتلي بالحب مهما تمنى مهما تمنى برضه برضه مبتلي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح جليد جليد خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح جليد جليد خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهفي أحباب تهفي أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبلينا أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهفي أحباب آه آه آه أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحردي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحردي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خلت ليا وحكى وقمر فيها وفيا سكة وقمر فيها وفيا ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك نبكى وعيونك ضيقة ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى عيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه عارف ليه ليه من غير ليه من غير ليه اه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الايام من الايام يبعد مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الايام من الايام يبعدوا مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسى ويمسح بابه بعد ما كنا حر ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسى ويمسح بابه بعد ما كنا بحضن ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي أداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدون مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي يمسح بابه بعد ما كنا حب وليلة نرجع تاني نبقى نقف على بابه روح يا حضني روح روح يا حضني روح روح يا حضني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وارضنا وسمانا ويا حضني قول لي مين اللي بقى حنينا روح يا حضني روح روح يا حضني اوعى تقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهدينا والحب رحنا وأرضنا وزماننا ويا حضني قول لي مين ابتدى حنينا على بيتنا الحب النجوم متجمعات على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بيتنا الحب النجوم متجمعات على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حسني قولي مين بقى حكينا أروح يا حسني روح أروح يا حسني روح أروح يا حسني وأتقرب ليك ده احنا حبايب حبنا مكنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا روح يا حسني روح روح يا حسني وتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهدينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية يلا نخلي عمرنا كله كله كله لينا لينا لينا لينا لينا لينا بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأحزان يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأغلال ولا محد علينا نقول له إلا محد علينا نقول له إلا محد علينا نقول له لولا الحب ما كان في الدنيا ولا إنسان ولا إنسان
Thank you.